الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ونكمل مع بعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم امبارح كنا في الطائف والنهاردة من نتائج الطائف النهاردة احنا سنة عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي بقينا حافظين الأحداث بقى وعارفين احنا فين وايه الموضوع احنا النهاردة سنة عشرة طلع النبي صلى الله عليه وسلم برحلته إلى الطائف فأودي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا وعاد بصعوبة إلى مكة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعديها بعدة أيام أو بعدة يعني أسابيع قليلة جدا حدثت الحادثة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة طول الحلقة رحلة الإسراء والمعراج أجمل رحلة يعني حدثت لإنسان في تاريخ البشرية صح؟ مش ينفع نقول الحكاية دي مفيش رحلة في تاريخ البشرية أجمل من الرحلة دي ولا أعظم ولا, ولا, ولا, ولا أكثر تكريما لم يكرم إنسان ولم تحدث شيء في تاريخ البشرية رحلة أعظم ومعجزة عظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن خلي بالك المعجزة إمتى؟ المعجزة بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبر شديد وأوذي إيذاء شديد وتحمل خلي بالكم مفيش معجزات حصلت في حياة النبي فاكرين يوم الصحيفة والحصار امتى الأرد والدود أكل الصحيفة الظالمة اللي قريش كتبتها جوه الكعبة بعد ما المسلمين صبروا امتى قد ايه ثلاث سنين النهاردة يا رسول الله بقالك عشر سنين صابر صر على الدعوة مفيش معجزات خارقة غير ان انت مصر مصر وعمال بتبذل وبتبذل وبتبذل اليوم تأتي المعجزة واليوم يأتي التكريم النهاردة احنا سنة عشرة قيل ان هي 27 رجب اه سنة عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مش 27 رجب لكن ده قول الغالب والراجح النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت بتاع الرحلة التوقيت بتاع الرحلة بعد الطائف زي ما قلت لكم وبعد وفاة السيدة خديجة وبعد وفاة أبو طالب وكأن الله تبارك وتعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي فاكرين لما دعا لما قلنا امبارح ودعا النبي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي فجاءت رحلة الإسراء والمعراج لا مش غضبانين عليك وإذا كان أهل الأرض أذوك تعال لتعلم مقامك في السماء عظيم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف إن في رحلة هو النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم في بيته وقيل كان نايم في بيت أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي بن أبي طالب كان كان يزورهم هي وعيلتها وقيل إن هو كان متوسط بردة عند الكعبة نايم في ظل الكعبة في الليلة دي الأقوال الثلاثة قيلوا الإسراء والمعراج كلنا عارفين ومتفقين إن هو بالروح والجسد وسيبنا من الناس اللي قالت لك لا ده هو كان بالروح جسد لأن هم مش بالروح فقط لأن هم مش متخيلين إن المعجزة تنفع وهو يا جماعة بالعقل كده ببساطة شديدة لو هو بالروح بس كانت قريش والدنيا تتقلب ليه وابو بكر الصديق يسمى الصديق وناس ترتد والدنيا تتقلب لو هي طب ما هو الوحي بيجي له بيروح يعني لو هي بالروح فقط ليه الدنيا تتقلب فاهمين انا عايز اقول ايه يعني ابسط دليل عقلي ان هو كانت واضحه عند قريش وعند الدنيا كلها انها بالروح والجسد ان ابو بكر اتسمى الصديق في الحادثه دي وان في ناس مسلمين ارتدوا لان ما ما ما في ناس ارتدت في الحادثه دي وان قريش عملت خناقه عظيمه والحقه بيقول ايه ما لو الروح بس ما جبريل بيجي على طول فهي بالروح والجسد مساله بديهيه عقليه ويقينيه شرعيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم نايم واذا بجبريل قم يا محمد في ليله من الليالي فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له جبريل طف بالبيت سبعا فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى الرحلة مش بادية من بيت النبي لو هو كان بيت في بيته البداية مش من بيت النبي البداية من المسجد الحرام فطف بالبيت سبعا هو هيحصل ايه يخبره سيدنا جبريل ان هو هيروح الى المسجد الاقصى ثم يصعد الى السماء وتتخيل كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبلغ بالرحلة يعني برنامج الرحلة انت عارف قبل ما تطلع الرحلة يقولوا لك برنامج الرحلة كذا فتخيل لحظات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقال له انت هتعرج للقاء الله انتم متخيلين الاحساس يبقى عامل ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم كلنا هنلقى الله يا جماعه وكلنا يوم القيامه هنقف بين يدي الله واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد في البشريه التي الذي نالها في الدنيا فكلنا ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان تستعدوا لليوم ده يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان اللقاء بالنسبة له كله شوق ليه؟ لأنه مستعد يا ترى انت هتكون مشتاق ولا هتكون خايف ولا هتكون مش عايز ولا هتقول يا ريتني اكون تراب ولا هتكون زي ما في ناس هتيجي يوم القيامة هيسقط لحم وجهها خجلا زي ما سيدنا علي بن أبي طالب بيقول وهم تعرض قبائحهم على الله عز وجل ولا هتكون زي ناس بيقولوا خدونا إلى النار ولا إناش نقف بين إيدين ربنا يعاتبنا على اللي عملناه في حقه لأنه الله فأنت هتكون فرحة النبي هو يعني إن شاء الله يا جماعة بإذن الله يكون الناس اللي بتسمعنا دلوقتي ومعانا دلوقتي يوم القيامة فرحانة باللقاء وهو ماسك كتابه بيمينه وربنا بيقول له اقرأ كتابك ما انا بحكي لك الاسراء والمعراج ومش عايز احسسك ان الموضوع ده بعيد عنك مستحيل لا انت انت هتمر بنفس القصة بس في وقتها عجلت للنبي صلى الله عليه وسلم لشرفه ومكانته ولل... وللصبر والمجاهدة اللي قام بيها لكن انت جايه لك انت كمان فتخيل وانت واقف بقى ماسك كتابك وبتقول يوم كذا شفت الحلقة اللي كانت بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فحبيته وقضيت الساعة ديا معاك يا رسول الله وكان ممكن اخرج اعمل كذا ودست على نفسي وسهرت وعملت كذا اهي مكتوبة اهي الساعة بتاعت دلوقتي تخيلوا يا جماعة الساعة دي هنقراها اللي احنا واقفين فيها دلوقتي هنقراها زي ما احنا ويوم كذا عملت كذا ويوم كذا تصدقت بكذا ويوم كذا وتلاقي الدمعة تنزل قدامك الدمعة دي يوم ما بكيت من خشية ربنا اهي الاسراء والمعراج و... وما سنمر به كلنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بقول لك الآية بقى نسمع الآية وتبقى واضحة قدامنا كده والآية في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وشوفوا كلمة ليلا ما كان يبقى الإسراء الصباح يا جماعة الليل له معنيين مختلفين عند أصحاب السهرات الحمراء وعند أصحاب الليالي يعني الماجنة هو رمز للفساد وعند المؤمنين هو رمز للقرب من الله تبارك وتعالى وهو هو نفس الليل فربنا يختار ذلك الوقت الليل لسمو النفس كده ونقاء النفس وانا بقول لكم يا جماعه في ليالي رمضان دي اعبدوا ربنا قوي ده وقت صفاء النفس خلوا الارواح كده تعرج الى الله تبارك وتعالى في قيام الليل في الليالي اللي احنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم يختار لوقت الليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من وشوفوا اختيار عبده شوفوا هنا اختيار كلمة عبده لأن التكريم هيكون كبير قوي قوي فلا تنسى ان هو عبد ولأن المكانة هتكون عالية جدا جدا جدا جدا فلا تنسى أنه عبد ولذلك يا جماعة لاحظوا كل ما يجي موقف عزة لبشر من البشر يا إما ربنا يذكره بالعبودية يا إما ينعم عليه ان هو يتذكر أنه عبد أديك أمثلة شوف النبي وهو داخل يفتح مكة يا نهار أبيض ده احنا كل ده كل اللي احنا السيرة اللي احنا بنحكيه في رمضان الصراع اللي امتد 23 سنة تخيل يوم بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتصر انتصار حاسم نهائي وداخل مكة هتدخل ازاي يا رسول الله يدخل مطأطئ على ناقته موطي تواضعا لله عز وجل عبد شوفوا يوسف يوم ما سجد له اخوته وكله وأبوه وأمه وتفسير الرؤية وانتصار حاسم يقوم قايل ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي شوفوا شوفوا الضعف أنت ولي في الدنيا والآخرة عايز إيه يا سيدنا يوسف توفني مسلما دي طلباتك وألحقني بالصالحين شوفوا التواضع كأن الصالحين سبقوا وهو سيدنا يوسف بيقول له إيه الحقني بيهم شوفوا سيدنا سليمان لما علم منطق الطير وسمع النملة وهي بتتكلم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي شوفوا شوفوا تاريخ الأنبياء كله بيقول إن في أعلى درجات العز منتهى التواضع لله عز وجل يعني معنى معنى جميل جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول من تواضع لي هكذا وظل رسول الله يخفض يده إلى الأرض رفعته هكذا وظل النبي يرفع يده إلى السماء يا جماعة كل ما ربنا نستفيد إيه من الحكاية دي بعبده في رحلة الإسراء والمعراج تبدأ بكلمة عبده لو كل ما الدنيا تتفتح عليك فوضع لربنا يرفعك أكتر ويديك أكتر وخلي بالك لو اداك سواء دين أو علم أو فلوس أو جاه أو حب ناس فرأيت نفسك فاعلم أنك ستقع قريبا واسألوا المشاهير حصل لهم إيه كتير منهم لما نسيوا الحتة دي كل ما تنزل نفسك يرفعك من تواضع لي هكذا رفعته هكذا فبيعديه دي مهمة قوي قوي قوي قوي مهمة تبقى قدام عينينا كلنا كل ما يجي رزق تواضع واشكر واسجد وانزل ودي الناس وتواضع للناس طيب وضحت النقطة دي النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل يلا هنطوف بالبيت سبعا طفنا بالبيت سبعا خلي بالكم في حاجة مهمة طول ما احنا بنحكي قصة الإسراء والمعراج هي قصة الرموز يعني ايه الرموز يعني شغل مخك حاجات صغيرة قوي وراها معاني كبيرة قوي رمز فاهمين عايز اقول ايه وهنشغل مخنا مع بعض بقى يعني هي القصة كلها حاجات صغيرة تقول يا نهار ابيض هي دي المعنى بتاعها الكبير ده هنشوف ايه اللي حصل طاف النبي صلى الله عليه وسلم ففوجئ ان في البراق ايه البراق دون ده وسيلة المواصلات اللي هننتقل بيها من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هنتنقل بالبراق طيب هو البراق ده شكله ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وهي دابة بيضاء فوق الحمار اكبر من الحمار ودون البغل شوفوا دقة النبي في الوصف فوق الحمار أطول من الحمار شوية وأقصر من البغل شوية وهو دابة ضاء دون الحمار فوق الحمار ودون البغل وبعدين يا رسول الله إيه بقيت صفاتها يضع حافره عند منتهى طرفه حاول تتخيل يعني إيه يعني أنا عيني جابت الباب ده يكون الحافر هناك عينه جابت 10 كيلو يكون الحافر هناك طب انت عينك بتجيب كام كيلو عين البشر 25 30 كيلو لو الدنيا مفتوحة قدامك تخيل بقى البراق عامل ازاي يعني ايه يجيب 30 كيلو وصل هنا يقوم حافره جايب 30 كيلو يوصل هناك ده سرعة الضوء ده النبي بيتكلم عن سرعة الضوء قوانين الفيزياء الأخيرة انت متخيل البراق وبعدين يا ترى عند منتهى طرفه هو ولا طرفنا احنا طب احنا طرفنا بيجيب كام كيلو 30 كيلو طب انت ايش عرفك ان البراق طرفه كام ما يمكن 60 كيلو ما يمكن 100 كيلو يعني ممكن النبي يوصل يوصل المسجد الاقصى في قد ايه خمس دقايق مثلا خلي بالكم الكلام ده لما بيسمعوا الصحابه الصحابه دول عظام قوي يا جماعه ان هم صدقوا القصه دي احنا دلوقتي عندنا طياره وصاروخ وحسينها صعبه طب الصحابه كانوا حاسينها ازاي طب اي يقين دون من الصحابه طب اي وجه صادق وجهك يا رسول الله علشان تقولها الصحابه يصدقوك صح ولا لا يبقى ايه ثقة الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم ما هي خد منها دي شايف الثقة الشديدة يقول يصدقوه واحنا دلوقتي صعبة مع ان في طيارة وفي صاروخ طيب بس فيها معنى تاني كمان ايه هو ان ربنا بيتحدانا يعني ايه بيتحدانا بيقول لنا مهما بلغتوا من العلم علمي اعظم وقدرتي اعظم علمكم ده كله بتاع البشرية بعلماء الفيزياء والكيمياء بعلماء البحار بعلماء كذا كذا كذا بالاطباء بالمهندسين ما يجيش نقطة في علم الله فوقك ما يجيش نقطة واديني اهو هوريكوا دابة مش موجود زيها في الكون حاجة تانية مخلوق مخصوص جاي عشان محمد صلى الله عليه وسلم يوصله ويرجع بس طب ليه خلي بالكم يا جماعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رمز العلم مش كده مش اقرأ اول آية في القرآن فلا بد ان تحصل في حياته اشياء تؤكد ان مهما العلم سبق قدرة الله اسبق عشان كده جه البراق مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم انتوا داخلين على طيارات وصواريخ تعالوا نوريكم ان قدرتنا باقية الى يوم القيامة ان مش يا ارض ربنا كان قادر زمان فلما تطور العلم ننسى الله ده هو ملك الملك ومحمد صلى الله عليه وسلم هو بداية العلم وبداية التكنولوجيا هنوريكم آيات عظيمة فوق العلم بتاعكم فاوعوا تنسوا ربنا وتجحدوا ربنا وريهم البراق واعملوا انتوا الطيارة والصاروخ فاهمين المعنى ده كأنه بيقول يا أرض أنت هتتعلمي قوي وهتكبري قوي اوعي تتكبري على الله تبارك وتعالى وريهم البراق يا رسول الله يجي البراق يقول النبي صلى الله عليه وسلم فركبت اسمع الحتة الجاية دي رمز خطير قوي وركب معي جبريل لا يفوتني ولا أفوته ايه عايز تقول ايه الصحبة حتى النبي محتاج صحبة حتى النبي محتاج صحبة انتوا صحابكم مين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه جبريل ودبته البراق انت هل براقي كده البراق من البرق خلي بالك البراق اسم جاي من الايه من البرق سرعة غير عادية فيا ترى انت براقي في حركتك انك عايز تتعلم وتنجح كن براقيا ويا ترى صحبتك مين ما انت مش هتبقى برقيا الا لو كانوا اصحابك بيزقوك لقدام اوعوا يا جماعه اصحاب السوق ومش بقول الكلام ده للشباب الصغير بس بقى بصراحه والكبار اكتر من الصغيرين ويبقى راجل متجوز ومخلف وماشي مستقر ويتلم على صحبه وحشه ويبدا يقع ويقع ويقع ويقع البراق عايز صاحب زي جبريل البراق ما ينفعش عليه ناس كساله البراق ما ينفعش عليه ناس عصاه مش بقول لكم هي رحله الرموز وبعدين حاجه ثانيه كمان انتوا ناسيين يا جماعه عليه عشان عشان تعرف قيمه البراق في الرحله دي بالذات ايه هو النبي قبل الحكايه دي باسبوعين ثلاثه مش كان مش عارف يدخل مكه ومش كان ولا واحد بيحلم ومش ك... مش عارف يتحرك في الارض والدنيا مزنقه قوي قوي قوي طب هنوريك ازاي تخترق الكون كله احنا قادرين بالبراق نخليك تخترق الكون كله يعني عايز ده انت ما كنتش عارف تخرج من مكه سنجعلك تخترق الكون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شفتوا البراق وشفتوا كلمه لا يفوتني ولا افوته قل لي مين اصحابك اقول لك هتعرف تتوب ولا لا قل لي مين اصحابك اقول لك انت بعد رمضان هتبقى براقي في عمل نهضة ولا هتكون كسلان مين اصحابك قول لي مين اصحابك اقول لك بعد رمضان هتثبت على رمضان وعلى ارضاء ربنا ولا لا مين صحابك فاكر الاسامي فلان وفلان وفلان ما فيش شيء مش عارفهم يعني بس يعني لو يعني لا فلان وفلان وفلان اه يا سلام هم دول بدول انت هتكون براقي في حركتك طيب طلع النبي صلى الله عليه وسلم هنوصل لفين وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد الاقصى بص الرمز الصغير اللطيف دون هتعمل ايه يا رسول الله ينزل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينزل جبريل ويقفوا عند حائط قدام المسجد الاقصى اول ما ينزل النبي يقوم واخد خطام البراق وربطه في حلقه امام المسجد ويثبت الربطه ليه يا رسول الله ده البراق ده نزل مخصوص عشانك هيجري البراق مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيخرج هيلاقي البراق مشي ده عبد من عباد الله جاي مخصوص عشان الرحلة دي وده لو جمل ولا ناقة كان كنا نقول لكن ده البراق اه لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك مبدأ ايه المبدأ ان التوكل على الله لا يعني ان انت ما تاخدش بالاسباب اربط البراق ده مضمون اربط البراق الدنيا كده اتعلم في الدنيا انك تتوكل على الله وتتحرك في الدنيا صح فدي خطوة صح دي الف ب فاهمين الدرس الحلو قوي قوي قوي قوي مش معنى ان انا متوكل على الله وعبد رباني ان انا ملخبط الدنيا وتقول ما ربنا هيحلها لا مفيش حاجه اسمها كده اربط البراق ده مضمون اربط البراق والنبي بفطرته عملها رغم انه عارف ان البراق ده حاجه يعني ما حصلتش قبل كده يلا يا رسول الله ندخل المسجد الاقصى اه هندخل المسجد الاقصى هنلاقي حاجه عظيمه جدا جدا جدا ايه هي الحاجه العظيمه دي حاجة ما حصلتش اجتماع ما حصلش هو النبي داخل امتى داخل بالليل 2 بالليل 3 بالليل وقت متأخر داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى هيلاقي حاجة محدش يتخيلها المسجد الأقصى المفروض في الوقت دون مهجور وجمان هم اللي بيملكوا المنطقة فلسطين بالكامل والمسجد الأقصى زي ما بقول لك ما فيهوش حد والدنيا ليل في عز الليل يعني هيكون في مين فيدخل النبي المسجد فيفاجأ المسجد مليان على اخره مفيش مكان لموضع قدم المسجد الاقصى اللي احنا بنشوفه مليان على اخره مين اللي موجودين في المسجد الاقصى اللي موجودين في المسجد الاقصى اللي مليان على اخره هم مين انبياء الله من لدن ادم حتى عيسى نازلين يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم يا معقول صدق كل الأنبياء من لدن آدم أهو سيدنا يونس هناك أهو موجود أهو وأدي سيدنا نوح وأدي أبونا آدم موجود أهو نازل مخصوص وشايف سيدنا عيسى وشايف سيدنا موسى وشايف سيدنا سليمان وهناك أهو سيدنا أيوب شايف ال... شايف الأنبياء موجودين قاعدين في المسجد تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إيه ده؟ مين دول يا جبريل؟ أنبياء الله من لدن آدم حتى عيسى جاءوا يستقبلوك يا رسول الله ايه ده ده, ده هل حد سمع عن اجتماع في التاريخ زي ده ده اعظم اجتماع في التاريخ ده اجتماع الانبياء ما حصلش ما فيش حد يحكي لي عن اجتماع في التاريخ زي ده بس الاجتماع ده له معنى خطير قوي وحدة البشرية مش كده وحدة البشرية رغم سلسلة التاريخ المتباعدة مهما بعدت الأزمان بشرية واحدة ملك إله واحد معنى حلو قوي يا جماعة وحدة العالم وحدة الناس شوفوا العالم دلوقتي متقطع حتت ازاي شوفوا كمية الحروب اللي في العالم ازاي شوفوا كمية الكراهية والضغينة والدماء اللي في العالم ازاي من امريكا الجنوبية لاسيا لافريقيا ل... كل العالم فيه دماء وكل العالم متقطع وحواجز و... و... وضغائن و... شوف لما ربنا يقول لنا العالم ده عالم واحد البشرية دي بشرية واحد من لدن ادم الى يوم القيامة احنا اكثر دين يا جماعة بيقول احنا احنا امة واحدة اصلا احنا عالم واحد احنا اكثر ناس بندعو مش لصراع الخبرات ولا لتصادم الخبرات لتعايش الخبرات والدليل اهو ادي كل انبياء الله احنا يا جماعة فكرة التعايش مع الناس فكرة التفاهم مع الناس فكرة اصيلة عندنا ما احناش الاصل فينا الصراع والصدام مش الاصل في الاسلام ابدا ولا الاصل في ديننا واللقطة دي بتقول كده يجتمع الانبياء من لدن ادم لغاية سيدنا عيسى وادي النبي صلى الله عليه اسأل سؤال طب هو مش نبي طلع المعراج طالع المعراج طب مش هيقابل الانبياء فوق قابلهم فعلا طب مش هم الانبياء الموجودين دول النبي قابل ناس كتير منهم فوق ايوه طب هم نازلين ليه نازلين عشان معنى خطير قوي رمز تاني عارف معنى نزولهم ايه تسليم راية قيادة البشرية انت مسؤول عن الارض يا محمد صلى الله عليه وسلم تخيل المعنى كبير قد ايه حاسين بكده يا جماعة يا احفاد النبي يا اهل المدينة اللي موجودين بينا يا شباب الحلقة النهاردة فيها من السودان والمغرب ومصر وسوريا وفلسطين حاسين ان انتم ان انتم ليكوا دور في المسؤولية عن الارض ولا احنا عال على الارض الارض المسلمين فيها 20% من تعداد الارض حاليا الثمانين في المية لقوا ان العشرين في المية عالة في كل شيء في العلم والتكنولوجيا والحساب والرياضة والثقافة والفلسفة وكل والنظريات الحديثة العشرين في المية عالة على الثمانين في المية هل معقول كده في اليوم اللي بيتقال للنبي انت مسؤول عن الارض يرضيكوا كده انا مش بتكلم ان العشرين في المية يريدون ان يدمروا الارض ده بالعكس العشرين في المية عايزين يخلوا الأرض كلها خير بس العشرين في المية ما بيضيفوش حاجة ما بيضيفوش حاجة خالص بقالهم 200 سنة ولا حاجة نادرة نادرة لما تلاقي واحد من العشرين في المية أضاف شيء العشرين في المية عالة ايديهم تحت مع ان نبيهم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وهم ارتضوا ان تبقى ايديهم سفلى والانبياء نازلين يقولوا له انت وامتك خد الرايه شفتوا دي, دي رحلة الرموز شفتوا ليه نزل الأنبياء مع أنه كان طلع لهم لا هنا في الأرض لازم يبقى لازم تبقى ال... أنت مسؤول عن الأرض تستلمها في الأرض عشان تبقى واضحة لا ومش كده وبس يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء موجودين تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم حاول تتخيل انت حد حد متخيل اللقطه دي يا جماعه انت داخل بقى صلى الله عليه وسلم داخل ومعاه سيدنا جبريل وسيدنا إبراهيم جد النبي جده وسيدنا إسماعيل الجد المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم هو موجود الذبيح إسماعيل وده سيدنا إبراهيم اللي أنا قريت في القرآن إن هو نجا من النار ده جدي و... أنت متخيل ال... ويقف الأنبياء جميعا ويصطف الأنبياء جميعا إيه إيه اللي هيحصل دلوقتي الصفوف دي هتعمل إيه هنصلي هنصلي ركعتين سيصلي الأنبياء ركعتين مين اللي هيصلي كله واقف مستنيين سيدنا جبريل يقول مين اللي هيصلي فإذا بسيدنا جبريل تقدم يا محمد صلى الله على محمد شفت الراية هو معنى ايه ان هو صلى بالانبياء معناها ايه انت المسؤول على فكرة يا جماعة الركعتين دول تشريف ولا تكليف ها الناس بتقول تشريف ولا تكليف ولا الاثنين الاثنين تشريف وتكليف انت مسؤول عن الارض مهمة ثقيلة تخيل لما سيدنا نوح يقول له انا بسلمك الراية تخيل لما جده ابراهيم يقول له بسلمك الراية بس خلي بالكم هي تشريف وتكليف للنبي بس ولا لينا احنا كمان واصله يا جماعه يا ستات يا رجاله عرفتوا ليه بنقول عايزين نعمل النهضه علشان ما عندناش بديل الا كده عشان لازم نحط حاجه في العالم علشان علشان هو شل امان عشان لازم نضيف لازم نحط خير عشان عشان كده بنقول الكلام ده أرجوكم افهموا المعنى ده الإسراء والمعراج مش حدوتة حلوة مش معجزة نفرح بيها وبس المعجزة وراها معاني بترمى المعجزة علشان نقول أرجوكم صلحوا زي ما هو صلح أنت مسؤول عن الأرض أنت ماسك الراية الراية مش في إيده هو لوحده الراية في إيدك أنت كمان وصل المعنى ده يا جماعة هو ده هو ده أهم معنى النهاردة بس في حاجة كمان إيه هي هو صلى بيهم إمام فين في المسجد الأقصى طب هم اتجمعوا كلهم فين في المسجد الأقصى طب لو انت بتختار يبقوا كلهم بيصلوا جماعة فين ويطوفوا بين المسجد الحرام لا في المسجد الأقصى هنا ليه هو اصلا ليه الاسراء هو هو هو هدف الرحله ايه اصلا يا جماعه الاسراء ولا المعراج يعني التكريم العظيم في الاسراء ولا في المعراج معراج طبعا طبعا المعراج هو التكريم العظيم هيقابل ربنا يعني بتتكلم في ايه طب هو طب ايه اللي وداه الاسراء هو ما ينفعش السماء يطلع لها من مكه يعني هو هو هو ابواب السماء بس من من ال من عند ال- صخره المعراج من عند المسجد الأقصى و- ولما رجع رجع على فين رجع على فين على بيته ولا رجع على المسجد الأقصى الأول رجع على المسجد الأقصى الأول وخد البراق وت... يعني هو السما ملهاش سكة على مكة على طول ايه الموضوع اه انت بتستلم الراية هنا المسجد ده انت مسؤول عنه عندنا حديث جميل قوي في السيره بيقول ايه لا يؤمن الرجل في بيته مش كده يعني ايه لا يؤمن الرجل في بيته يعني انا لو جاي ازور في ازور حضرتك في بيتك ينفع اصلي بيك امام من غير ما استاذنك مين الاصل انه يصلي امام صاحب البيت طب لو صاحب البيت حافظ قل هو الله احد بس وانا حافظ القران كله مين اللي يصلي امام صاحب البيت صاحب البيت الا لو اذن لي ده موضوع تاني بس الاصل ان صاحب البيت اللي بيصلي مين اللي صلى امام يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مين صاحب البيت يبقى المسجد الاقصى مين مسؤول عنها واضحة كده خلصانة كده ما- سهلة انا بتكلم عن المسجد الاقصى مين مسؤول عنها اللي صلى امام شايف مين واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا داوود اهو سيدنا سليمان اهو سيدنا موسى اهو وصل المعنى عرفتوا ليه راح الاسراء انت مسؤول هنا أظن المعنى قوي جدا وواضح جدا قبل ما تيجوا نطلع المعراج ما تيجي نشوف لقطة جوه المسجد الأقصى ونسمع نشيد بيتكلم عن الإسراء والمعراج كأننا هناك تعالوا نشوفه مع بعض
Thank you. من بدر يسمو يتجلى
يعني ال- نزل وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى صلى بالأنبياء ركعتين بعد الركعتين خدوا سيدنا جبريل وحصل آه، شيء رمزي جاب إناء من لبن وإناء من خمر كان لسه الخمر ما اتحرمتش وقال يا محمد اشرب ما شئت تخير فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الاثنين فاختار اللبن فشرب ففرح جبريل وقال هديت إلى الفطرة وهديت أمتك إليها يعني إيه الموضوع وإيه الرمز اللي في كده يعني وإيه قيمة اختار لبن ولا اختار خمرة خلي بالكم يا جماعة اللبن رمز إيه وليه قال له هديت إلى الفطرة اللبن رمز خلق الله اللي ما اتغيرش والخمر لب- رمز البشرية لما بتدخل على خلق الله الخمر أصله عنب لما هو أصله تفاح إزاي البشرية لما بتدخل على خلق الله فتفسده فتغيره فيفسد فتفسد البشرية فكأن يا محمد وأمتك من بعدك الأصل فيكم إن أنتوا مش هتفسدوا ولا تغيروا الأصل فيكم الخير الأصل فيكم الفطرة الصحيحة لأن أنت اخترت اللبن وكأن النبي مش اختار مش مسألة عشوائية غمض عينيه واختار اللبن دي منهجية تفكير دي طريقة تفكير إن هو صلى الله عليه وسلم طريقة تفكيره ناخد الأصل ما ناخدش اللي متغير فاهم ال- المعنى الواحد يا جماعة بيسمع الكلام ده ويتأثر ويتألم بشدة لما يلاقي شباب من شبابنا ضاعت الفطرة ضاع النقاء ضاع الأصل يا جماعة تعالوا نزرع في شبابنا وبناتنا ان احنا ندور على الفطرة الصحيحة الخير الصحيح مفيش حد فينا الا وجواه هو عارف الخير من الشر خلص النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ انا عايز الحقيقة قبل ما ادخل على المعراج تلاحظوا ثلاث ايات في سورة الاسراء بص الآية الأولانية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم كويس مش دي الآية الآية اللي بعديها بتقول إيه وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا الآية اللي بعديها بتقول إيه ذرية من حملنا مع نوح جاب الأجيال كلها مش هو النهاردة لقاء البشرية مش, مش الأنبياء كلهم اتقابلوا وصورة الإسراء بتحكي عن ثلاث أجيال وكأن العالم ده كله سلسلة متصلة دول ذرية الحدث النهاردة هو الإسراء وامبارح كان موسى وأول امبارح كان نوح الأرض كلها ملك لله ودول أنبياء الله يجمعهم حب لله كلهم ماشيين في طريق الله رسالة واحدة أنبياء متحابين من أول اجتماعهم لغاية طريقة سرد صورة الإسراء لا حاجة تانية كمان جميلة قوي واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع في رحلة الإسراء مر على مين وهو رايح في رحلة الإسراء مر على جبل الطور وهو جاي من المدينة رايح على وهو جاي من مكة رايح على على الإسراء مر على جبل الطور موسى ومر على بيت لحم عيسى ومر على المصرى بتاع إبراهيم لما سيدنا إبراهيم اتحرك بإسماعيل بين فلسطين وبين مكة علشان ساعة آه، سيدنا إسماعيل وبناء الكعبة وكده ده مر على طريق الأنبياء كلهم فالعلاقة طول رحلة الإسراء النبي مشبك في الأنبياء علاقة واحدة ومشبكة في بعضها وبعدين حاجة تانية هو دلوقتي اتفرج على العالم وتاريخ الأنبياء هيطلع يتفرج على السماء فيجمع له رؤية السماوات والأرض فتبقى الرؤية عنده واسعة صلى الله عليه وسلم ويخرج من مكة الضيقة اللي مزعلاه ليرى الكون كله حواليه معاه وفي طريقه وكله بيسبح معاه هيطلع النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى المعراج الطريق إلى المعراج من صخرة المعراج وكأن المعراج زي سلم لا نعرف شكله ولا نعرف كنهته لكن اللي أنا أعرفه ومتأكد منه إن هناك نجوم في السماء بيننا وبينها ملايين بل بلايين السنين الضوئية طلعت في قد إيه يا رسول الله؟ في لحظات طب و- ده في يا جماعة ده سفينة الفضاء دلوقتي عشان توصل لأك... لأقرب نجم لينا لأقرب كوكب لينا محتاجة سفينة الفضاء بسرعة 7000 كيلو متر تاخدها في ثلاث سنين انت متخيل اطلع واطلع واطلع واطلع واطلع واطلع طلعت في قد ايه يا رسول الله في لحظات علم الله تبارك وتعالى وقدرة الله اخترعوا زي ما انتوا عايزين بس اوعوا تتجبروا على الله تقدموا في العلم زي عايز- ما انتوا عايزين بس تواضعوا لله اللي ملكه اعظم من قدرتكم بكتير ده هو اللي وهبكم المخ اللي بيفكر يعمل العلم الحديث المتميز دون يطلع النبي صلى الله عليه وسلم هيقابل مين بقى في السماء اه هيقابل انبياء ورا بعضهم نقول مين الانبياء اللي هيقابلهم حد حافظ هم سبع سماوات مين يقول السماء الاولى آه، حد حافظ معانا اول سماء سهله دي طبعا كلنا عارفين سيدنا ادم عليه السلام طب تاني سماء هيقابل سيدنا عيسى وسيدنا يحيى ولاد خالة ومع بعض في سنة واحدة طب ثالث سنة يوسف عليه السلام ماشي مع 10 على 10 طب رابع سنة سيدنا إدريس عليه السلام طب خامس سنة اه كله هيلخبط بقى، ها خامس سنة ليولا ياخد 100 دولار خامس لا السنة الخامسة يا جماعة شاف فيها ها اه شاف فيها سيدنا آه، هارون السنة السادسة شاف فيها سيدنا موسى السنة الأخيرة والسبعة كلنا عارفين شاف فيها سيدنا إبراهيم تعالوا ناخد لقطات كده وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقابل ناس في السماوات أول ما طلع سيدنا جبريل فبي- هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي بيقول لك فطرق جبريل أبواب السماء تحس إن في نظام وإن السماء كده مش يعني ملك ربنا كله نظام حياتنا كمان لازم تكون كلها نظام فيطرق سيدنا جبريل أبواب السماء فيقول الملك الموكل بباب السماء من؟ فقال جبريل قال من معه قال محمد بن عبد الله قال أو أرسل له ده, ده نبي مرسل الملك مش كل الملائكة تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ففتح الأبواب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت في السماء الأولى رجل اللي هو مين فقلت من هذا يا جبريل فقال هذا أبوك آدم يقول ينظر عن يمينه فيجد سواد عظيم سواد يعني بشر الشعر بيبقى اسود فلما تبص على عدد ضخم قوي تحس ان هو سواد فمن هنا جت كلمة سواد يجد سواد عظيم فيضحك ثم ينظر عن شماله فيرى سواد عظيم فيبكي فقلت ما هذا يا جبريل فقال هذا أبوك آدم ينظر إلى أبنائه من أهل الجنة فيضحك وينظر إلى أبنائه من أهل النار ما هو أبو البشرية كلها شوفوا وحدة البشرية ماشية إزاي معانا في الرحلة فينظر كل البشرية حاجة واحدة فينظر إلى أبنائه من أهل النار فيبكي يا جماعة الوحيد اللي كاتب عنده أسماء أهل الجنة من أهل النار هو الله سبحانه وتعالى يا ترى احنا فين يا جماعة كان أحد التابعين يجي بالليل كده وهو بيصلي ويقول يا رب أنت وحدك الذي يعلم سكان الجنة من سكان النار فأين كتبتني يا رب فتخيل يا ترى آدم وهو بيبص يمين إن شاء الله تكون أنت في اللي بيضحك لما يبص اليمين طب وبيضحك وبيبكي ليه ناس استفادت من تجربته ففرحان بيهم وناس ما استفادتش من تجربته ما هو تجربته مع الشيطان دي كانت عاملة زي مثال محلول للبشرية عارف في الرياضيات لما يقول لك مثال محلول ويقول لك حل زيه بقى اهو كل قصة ادم مع ابليس عبارة عن مثل محلول زي حسابه الرياض حلوا بقى زي المثل ده هيضحك عليكم بنفس الطرق بس باشكال باسامي مختلفة لكن هي نفس الفكرة فشفتوا ال... فده آدم فراح النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فقال له آدم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح والأخ الصالح شوفوا الحب وشوفوا الود مش بقول لكم بشرية واحدة مفيش صراعات وأنبياء ورسالة واحدة وحب واحد ويفضل النبي صلى الله عليه وسلم طالع يتعرف بس على الأنبياء ها نقولهم تاني آدم وبعدين يوسف وبعد وبعدين آسف آه، عيسى ويحيى وبعدين يوسف وبعدين إدريس وبعدين هارون وبعدين موسى وبعدين عي- آه، إبراهيم عليه السلام طب وفين الباقي فين نوح موجود بس النبي ما قابلوش طب اشمعنى دول اللي قابلهم خلي بالك اصل الانبياء اللي اتقالت اساميهم دول بص الرمز برضه حاجه من الاثنين يا انبياء اشتغلت على بناء مجتمعات والنبي رايح المدينه بعد شويه يبني مجتمعات يا انبياء خدت أرضها وهرت ورجعت لها تاني وهو هيسيب بلده بعد سنتين فربنا بيمهد له زي يوسف وزي موسى يا أنبياء أوذت إيذاء شديد وتعرضت للقتل مرات عديدة أو قتلت بالفعل بسبب دعوتها فكأن ربنا اختار له عينة من الأنبياء هيشوف فيها لما يقابلهم تاريخه اللي هيحصل بعد كده فشوفوا تمهيدات الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يطلع النبي لغاية ما يوصل لسيدنا إبراهيم هو النبي بيقول فوجدت إبراهيم وقد أسند ظهره للبيت المعمور يا سلام يا سيدنا إبراهيم إيه البيت المعمور دون ده بيت في السماء كالكعبة تماما فوق الكعبة بالملي بالملي فوق الكعبة بس في السماء السابعة يعني احنا يا جماعة بنبقى بنطوف تحت في الارض والملائكة بتطوف فوق في ال- في البيت المعمور واحنا فوق بعض بالظبط وفوقيهم عرش الرحمن سبحانه وتعالى انظر لمكة انظر لهذه البقعة العظيمة المباركة الناس اللي جاية تعمل عمرة والناس اللي- اللي جاية في رمضان وانت بتطوف استشعر انت فين انت في اقدس واعظم نقطة في الارض وفي السماء فوق هو خط واحد العرش البيت المعمور الكعبة فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي إبراهيم طب وش معنى إبراهيم عليه السلام عند البيت المعمور مش هو اللي بنى الكعبة والجزاء من صنف العمل والمكافأة من صنف العمل فيستريح إبراهيم وشوفوا أسنى ظهره أصله تعب في الدنيا كتير قوي يستريح بقى براحته يا جماعة تعبوا في الدنيا عشان ربنا يسعدكم ويريحكم في الآخر الدنيا كده اوعوا يا جماعه تقول اصل انا عايز اريح الدنيا ما فيش فيها راحه ال- ال- انا الواحد بيبص يقول ايه ان شاء الله يخلص رمضان احنا كل يوم على الهوا كل يوم على الهوا يخ- ي- ي- يخلص رمضان نستريح تلاقي يلا عايزين نشتغل نعمل كذا وكذا وكذا سئل الامام احمد بن حنبل متى يجد العبد طعم الراحه فقال عند اول قدم يضعها في الجنه اما قبل ذلك فلا راحه ما تعيشوش يا جماعة وكل هدفكم عايز استريح مش دي الدنيا اتخلقت علشان تزرع وتغرس وتنهض وتصلح وتصنع حياة وتعبد وتصلي وتصلح الناس وتجاهد وت... لقد خلقنا الإنسان في كبد هي هي الدنيا كده واللي عايز يعيش في الدنيا مستريح فقد ارتق- ارتضى بالهوان ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر اصعد واصعد واشتغل واجتهد هي الدنيا كده سيدنا ابراهيم بيستريح بقى فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هيقابل جده جده فعلا هيقابل جده صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح يقول النبي فدخلت البيت المعمور فوجد النبي شيء عجيب قوي قوي لقى ايه وجدت البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملاك يطوفون به لا يعودون إليه إلى يوم القيامة فاهم فاهم يعني كل يوم يدخل سبعين ألف ملك يطوفوا يجي غيرهم بكرة بعده بعده بعده بعده يبقى الملائكة كام يبقى عدد الملائكة كام يبقى عدد البشر ولا عدد الملائكة حاجة يعني لا تقارن اسمع الحديث الجميل ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو طالع السماء شاف كده بقى بيقول قطت السماء قطت يعني ايه مش قادرة تشيل نفسها عارف الباركيه لما يضغط عليه جامد واحد وزنه تقيل فيطقطق قطت السماء وحق لها ان تقط لها حق ليه يقول لك ما فيها موضع ثلاثة أصابع ما فيها موضع شبر إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد هكذا إلى يوم القيامة فإذا قامت الساعة قاموا من صلاتهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا جماعة ربنا مستغني عن عبادتك انت فاكر ان ان ان, إن ربنا محتاج الركعتين لا، ده انت اللي محتاجهم الركعتين اللي هتروح تصليهم دلوقتي بعد الحلقة انت يا عم اللي محتاج ربنا مش محتاج لك انت اللي محتاج تعبد وتصلي وتركع الملائكة السماء مليانة ملائكة بتسجد النبي طول ما هو في السماء طول ما هو طلع في السماء ما فيها موضع شبر زحمة عباد وشايف يا قائم يا راكع يا ساجد كل حركات الصلاة شايف ملكوت الله تبارك وتعالى شايف الملك هل عرفت اسم الله الملك هل عرفت اسم الله العظيم هل عرفت اسم الله مالك الملك ذي الجلال والإكرام شايف ملكه عامل ازاي فيا رسول الله لو زعلان عشان الطائف وقريش اللي تعبينك الموضوع كبير قوي ملك ربنا ملوش اخر شوفوا نفسية النبي تبقى عاملة ازاي بعد كده يعملوا اللي يعملوه بقى ده يعني مفيش حاجة شايف السماء عاملة ازاي ويقابل سيدنا ابراهيم ويسلم على جده الله على السلام دون ويقول له سيدنا ابراهيم جملة مهمة قوي هيقول له ايه رسالة لينا رسالة لينا رسالة لينا ايه سيدنا ابراهيم بعت لنا رسالة بعت لكم يا جماعة رسالة سيدنا ابراهيم بعت لكم رسالة مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه هي الرسالة يا محمد اقرئ امتك مني السلام دي حدنا قوي جدنا مش بقول لكم يا جماعه بشريه واحده بشريه واحده مش هو ابراهيم اللي بيتقال واتقسمت ولاده مش عارف بني اسرائيل بشريه واحده بشريه واحده يا محمد اقرئ امتك مني السلام سلم لي على المسلمين وصل السلام يا سيدنا ابراهيم وعليك السلام يا سيدنا ابراهيم بنقولها على الهوا اهو ابلغ امتك مني السلام وقل لهم ايه الرساله بقى تفتكروا سيدنا ابراهيم يوجه لنا رساله بتقول ايه وقل لهم إن الجنة آه الرسالة هيوديها للجنة إن الجنة طيبة التربة زرعها حلو قوي عذبة الماء ميتها حلوة قوي وأن غراشها قل لأمتك يغرسوا في الجنة وأن غراسها إيه عايزين تغرسوا نخلة في الجنة أو زرع في الجنة أو شجرة في الجنة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خلصت الرسالة يعني ايه سيدنا ابراهيم بيقول لنا جملوا الجنة بتاعتكم عشان تقابلوني هناك في احلى جنة نجملها بايه سهلة قوي الستات بيحبوا يزوقوا بيوتهم مش كده وتحب مش عارف تحط ايه هنا وشوية زرع طب ما تجملي بيتك في الجنة اجمله ازاي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مبروك مبروك ايه اتبنت نخلة في الجنة او شجرة في الجنة عايزة كام شجرة مانجا وكام شجرة عايز ايه عايز اشجار شكلها ايه ها قولها كده طب تيجوا كل السادة المشاهدين والله يا جماعة كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي تيجوا نزرع نخلة في الجنة الآن بهذا الحديث الصحيح هنقول كلنا ون- وربنا هيفكرنا إن شاء الله يوم القيامة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مبروك يا جماعة قولوا كتير بقى وزوقوا زي ما انتوا عايزين الجنة بتاعتكم هي دي رسالتك يا سيدنا إبراهيم جزاك الله خيرا يا جدنا يا إبراهيم شايفين وحدة الأنبياء بشرية حلوة قوي بشرية مش الأصل الصراع مش اللي يسمع قصة الإسراء والمعراج يا جماعة ما يفهمش إن ال- إن المسلم الأصل عنده الصراع بالعكس الأصل تألف البشرية بشرية واحدة أمة واحدة عالم واحد وصل النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا إبراهيم وقابل سيدنا إبراهيم طالع لسه, لسه بيطلع النبي صلى الله عليه وسلم هيشوف في السماء أشياء عجيبة أشياء عجيبة عظيمة إيه زي إيه هيشوف واحدة اسمها ناشطة بنت فرعون ايه ناشطة بنت فرعون دي النبي وهو طالع يشم رائحة جميلة قوي قوي قوي فقال ما هذه الرائحة التي تملأ السماء يا جبريل فقال هذه رائحة ناشطة بنت فرعون وأولادها الأربعة ناشطة بنت فرعون كانت ناشطة بتنشط البنت يعني ايه ناشطة يعني كوافير مهنة بسيطة بتنشط البنت وكده وهي مؤمنة بسيدنا موسى وعارفة ان فرعون ده مش اله ولا حاجة وكاتمة الايمان في نفسها يحسن يأذوها ومضطرة تشتغل في بيت فرعون عشان لقمة العيش بس مؤمنة في التعظيمة هي بتنشط البنت في وسط ما بتنشط النشط وقع منها فانت عارف القلب ده بيبقى مغرفة يعني لسانك مغرفة قلبك صح ولا لا تشوف الراجل لسانه عامل ازاي تعرف قلبه عامل ازاي فالست الايمان مالي قلبها فلما وقع النشط قامت قال لها بسم الله فالبنت قالت أبي الله اللي هو بابا يعني قالت لها خلاص بقى مش قادرة أكتم بقى قالت لها ربي وربك ورب أبيك الله مش قادرة الإيمان يا جماعة لما بيبقى إيمان الصدر ما بتعرفش بي- بيطغى على الجوارح وعلى العينين وعلى الوش وعلى اللسان ربي وربك ورب أبيك الله خلصينا بقى قالت أولك إله غير أبي قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله قالت سأخبر أبي فراحت لفرعون قالت له فناداها فقال أولك رب سواي قالت ربي وربك الله ستات شفتوا الستات مش بقول لكم الستات شفتوا الثبات فقال إذا طيب ألها أولاد أنا هعرف إزاي أوجع قلبك وأحرق قلبك ألها أولاد قالوا لها أربعة أولاد قال أتوا بأولادها وأشعلوا بقرة من نحاس هاتوا نحاس واعملوه على شكل بقرة علشان يبقى مجوف علشان تبقى النار والصهد فيه زي الفرن واكتر ونحاس وخد الولد الاولاني اولك رب سواي احنا بنحكيها واحنا في التكييف يا جماعه بس تخيلوا قلب الام يبقى عامل ازاي تخيلوا اولك رب سواي ربي وربك الله ويتاخد الاولاني ويترمي صريخ وبعد كده أولك رب سواي ربي وربك الله ويترمي التاني انت ايمانك كده ممكن تبقى كده ويتاخد الثالث أولك رب سواي ربي وربك الله ويترمي الثالث الرابع كان رضيع فيجي يتخذ منها فتمسك بيه رضيع فكان ممن نطقوا كما جاء في الحديث في المهد فقال يا أمي إنك على الحق فاثبتي فت- فاتخذت واتخذ الرضيع وده من رحمة ربنا بيها انها اتخذت معاه وألقي في النار وماتوا جميعا وفرعون نصب ايديه وخلص الموضوع لا ما خلصش يطلع النبي في السماء فيشم رائحة تملأ السماء مش هي كانت ريحة شياط وريحة حريقة فإذا بها في السماء أطيب رائحة والجزاء دائما من صنف العمل ما هذه الرائحة يا جبريل ما انتنهاش أبدا رغم أنها من عهد موسى هذه رائحة ناشطة بنت فرعون وأبنائها الأربعة تملأ السماء ريحا عطرة والله العدل ما بيضيعش حقوق الناس أبدا أبدا لكن الدنيا قصيرة وما تساويش حاجة والتضحية فيها وإيه يعني في سبيل الله ويموت ال... ويطلع النبي ويشوف حاجات تانية شفت ايه يا رسول الله وانت طالع ويبدأ بقى يحكي لنا قصص كتيرة شافها شاف رجال ونساء قدامهم لحمة نقية جميلة قوي قوي قوي محطوطة قدامهم ولحمة نتنة معفنة فيسيبوا اللحمة الطيبة وياكلوا اللحمة النتنة إن- ويقعدوا ياكلوا فيها نتنة نتنة تخ- حاجة فظيعة فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الزناه يتركون اللحم الطيب الحلال ويأكلون اللحم النتن الحرام شايف الحديث حاسس تخيل ال- ده خلي بالك ده مش عذاب النار ده الزناه ده النبي صلى الله عليه وسلم ده لسه جهنم ما جاتش ده لما ماتوا يشوف المنظر ده لحم نتن يأكلونه شاف ايه تاني شاف وهو طالع ناس تفتح أفواههم وتؤخذ كرات من نار جمر فتلقى في أفواههم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما عارفين الآية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا شاف ايه شفت ايه كمان تاني يا رسول الله سمع صوت جميل جدا سمع صوت ايه صوت الجنة تقول يا رب اين سكاني تهيأت وكثر حريري وكثر شجري وكثر مائي وزرعي اين سكاني شوف انت متخيل النبي صلى الله عليه وسلم عي- عمال يشوف ملكوت السماوات والارض شفت ايه تاني يا رسول الله شاف النبي صلى الله عليه وسلم أناس لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراض النساء يقعدوا يدنوا وجوههم بأظافر من نحاس شايف النبي صلى الله عليه وسلم طالع وعمال يشوف طالع طالع طالع طالع لغاية ما وصلت فين يا رسول الله وصل إلى مكان بيبص لقى جبريل وقف طلع وطلع وطلع وطلع لغاية ما وصل لمكان لا يتقدم إليه جبريل فين وصلنا لفين وصلنا إلى مكان لا يستطيع جبريل أن يتقدم أكثر من ذلك لكن أنت يا رسول الله تستطيع أن تتقدم أكثر من ذلك وصل إلى سدرة المنتهى يعني إيه سدرة المنتهى؟ يعني إيه كلمة سدرة المنتهى؟ سقف النهاية أو, أو ممكن تقول سدرة المنتهى المكان الذي لن يتعداه منتهى الخلائق مفيش بني آدم أو مخلوق كائن من كان ملك أو إنس أو جان يستطيع أن يتقدم فوق هذا المكان إلا أنت يا رسول الله وصل إلى سدرة المنتهى ما ينفعش حد يتقدم عليه أنتوا متخيلين إحنا بنتكلم عليه صلى الله عليه وسلم قيمة النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا رسولنا صلى الله عليه وسلم تحب ولا لا تتعلق بيه ولا لا تقدر هذا المقام ولا لا يا محمد جبريل أنت إذا تقدمت اق- اخترقت وأنا إذا تقدمت احترقت بصرف النظر ده حديث لكن ما يقدرش يقول النبي فنظرت إلى جبريل في هذا المكان بص بقى فإذا به كالحلف البالي من خشية الله ببص على جبريل لقيته في منتهى التواضع من خشية الله سبحانه وتعالى تخيل جبريل متواضع بين يدي الله شوف الآية تقول لك إيه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ايه رآه مين هو اللي رآه جبريل طب ويعني نزلة أخرى لم يره على صورته الملائكية الحقيقية إلا مرتين يوم الوحي فاكرين غار حراء والنهارده ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى تتنزل أوامر الله تبارك وتعالى من هذا المكان يغشاها أوامر الله تبارك وتعالى ما زاغ البشر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى شاف ما لم يره إنسان من قبل لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عندناش حديث يصف لنا بالتفصيل هو شاف ايه لان يعجز اللسان عن وصف قدرة الله وعظمة الله وملك الله يقول النبي فوصلت الى مكان اسمع فيه صريف الاقلام الاقلام وهي تكتب اقدار الناس وصل تخيل وصل الى فين رسول الله صلى الله عليه وسلم منتهى الخلائق لا حد يقدر يتعدى بعد ذلك يصل النبي صلى الله عليه وسلم ويتوقف جبريل عند هذا الحد ومفيش حديث بيقول لنا او مفيش قول نهائي في خلاف بين هل راى الله تبارك وتعالى او لم يرى الله خلاف كبير بين العلماء يرى او لم يرى والنبي صلى الله عليه وسلم ما دخلش في هذا الامر بالتفصيل كان الامر اكبر من العقول ولا داعي تخيلوا بقى يا جماعه واحنا بنقول هذا الكلام كلنا سنرى الله تبارك وتعالى يوم القيامه كلنا سنرى الله في الجنه انت متخيل رؤيه الله تبارك يعني انا مش عارف اوصفها لك ازاي أ- عشان تحس بما وصل إليه النبي عشان تحس باللي احنا هنكون فيه في الجنة يا جماعة صحصحوا كده واطلعوا فوق الدنيا شوفوا احنا مع المعراج دلوقتي عرجنا من الدنيا شايف ملكوت الله احنا رايحين هناك يا اخوانا احنا رايحين الجنة ان شاء الله بإذن الله ورايحين نلقى الله تبارك وتعالى تخيل يوم ما تلتقي يوم تنظر إلى إلى الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أ- أسألك سؤال ايه أجمل منظر طبيعي شفته في حياتك احلى منظر شفته في حياتك فاكر المنظر الفلاني وانت هنا في في المدينه قدام المسجد النبوي طب احلى منظر شفته في حياتك طب فاكر البحر الفلاني على فاكر وانت واقف قدام منظر طبيعي لحظه غروب وبتقول الله حلو قوي جميل قوي فاكر طب ده يجي ايه دون ده ولا حاجه في- ده ده خلط في الدنيا دنيا دنيا وفاكر كنت متاثر وتقول الله ونطقت باسم الله فما بالك لو رايت الله طب فاكر طب بلاش دي فاكر اول مرة رحت زرت الكعبة فاكر وانت داخل هيبة الكعبة وجلال الكعبة فما بالك بهيبة الله تبارك وتعالى انا يا جماعة ربنا اكرمنا ودخلت في جوه الجامعة الجا- الكعبة صليت جوه وانت جوه من هيبة الله وانت حافظ ادعية قد كده مش عارف تدعي من جلال الله تبارك وتعالى فما بالك برؤية الله عز وجل يوسف أعطي شطر الجمال وهو مخلوق فما بالك برؤية الله عز وجل كلنا مشتاقين نقابل النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك برؤية الله عز وجل يقول النبي فما إن ينظرون إلى الله عز وجل فما أعطوا لذة منذ خلقوا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم متخيلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والمكانة ولا إله إلا الله ورؤيتنا لله تبارك وتعالى وصل النبي والط- و- و- وقال الله تبارك وتعالى يا محمد إني فرضت على أمتك خمسين صلاة في اليوم والليلة يا جماعة الصلاة فرض- الفرض الوحيد اللي فرض في السماء في إيه هو الصلاة مفيش فرض تاني فرض في السماء يا جماعة يا اللي مقطعين في الصلاة يا جماعة اللي ما بتصلوش الصلاة فرضت في المعراج مش كده والصلاة هي معراج بالروح إلى الله تبارك وتعالى صح ولا لا فكان مناسب لطبيعتها أنها تفرض في المكان اللي بتروح إليها لقاء يومي مع الله تبارك وتعالى والنبي كان في لقاء مع الله حسوا بالصلاة كده صلوا بالطريقة دي ان انت اول ما بتقول الله اكبر دخلت في لقاء مع الله عز وجل وان الله مقبل عليك وان الله ينظر اليك وانك اذا التفت يقول لك أإله خير مني أوجدت من هو خير مني تلتفت إليه وتتركني وإن أنت بتقول الله أكبر سر إنك بتختار كلمة الله أكبر إنك داخل لقاء مفيش حد ينفع يكون أكبر منه ده انت داخل تقابله ينفع حد يبقى اكبر من اللي انت هتقابله دلوقتي هو الاكبر عشان كده الحركه اللي بين الح... بين ال... الانتقال بين الحركات الله اكبر لانه اكبر اكبر مفيش اكبر منه في لقائه شفت الصلاه عامله ازاي خمسين صلاة تفرض في السماء طلع ال- طلع إلى سدرة المنتهى عشان إحنا نعرف إن الصلاة غالية قوي بالله عليكم يا اللي مقطعين في الصلاة يا اللي بتفوتوا يا اللي بتأخروا الصلاة يا اللي كسلانين في الصلاة إزاي يبقى الموضوع كده وتبقوا مكسلين في الصلاة وينزل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خمسين صلاة وينزل النبي فيلتقي سيدنا موسى في السماء الخامسة في السماء السادسة يا محمد فيقول فيقول النبي انا لسه ما خلصتش يا عبد العزيز يا استاذ خالد انا لسه ما خلصتش ما ينفعش كده يا جماعة انا لسه ما خلصتش ما يصحش يا استاذ خالد كده من فضلك يا عبد العزيز ما كانش صح تقف اصلا يعني نكمل فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا جبريل في السماء في فيلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا موسى في السماء السادسة فيقول له كم فرض الله على أمتك يا محمد فيقول خمسين صلاة اليوم والليلة فيقول إني جربت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف يا جماعة سيدنا موسى حريص علينا بيحبنا شفت وحدة الأنبياء شفت وحدة ال... مش بقول لك وحدة البشرية سيدنا موسى سيدنا موسى كان ممكن يعني يقول خمسين صلاة مش هيقبلوا طب كويس سيبه لا لا لا لا لا لا لا لا, لا. حريص علينا بيحبنا زي سيدنا إبراهيم بس كل واحد فيهم بيحبنا بطبيعته حسب شخصيته سيدنا إبراهيم جد فبيبشر بالجنة وسيدنا موسى طبيعة شخصيته ش- شافت أحداث شديدة وناس عصته كتير فبيوجه من وجهة شخصيته فاهمين ال- الفرق بين الاثنين ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل الله التخفيف فق- فيقول وضعنا عنك شطرها النص تبقى 25 فينزل سيدنا موسى ارجع إلى ربك بيحبنا قوي سيدنا موسى فاسأله التخفيف فيرجع النبي وضعنا عنك ربعها يبقى فاضل كام يبقى فاضل 15 ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله لا يبدل القول لدي هي خمس في العدد خمسون في الأجر الحسنة بعشر أمثالها معنى جميل أوي أوي أوي أولا انظر هو هو مش سبق في علم الله ان هم هيبقوا خمسة طب ما ليه في الأول خمسين يعني هو سيدنا موسى اللي عدد استغفر الله العظيم لا طبعا طب ما ليه القصة دي يعني؟ آه عشان تعرف رحمة ربنا بيك عشان تعرف ان الدين ده الاصل فيه التيسير تخيلوا يا جماعه لو كانوا 50 انا عايزك تتخيل كده وتضحك كده تخيل لو 50 هم، نويت اصلي ال 47 الله اكبر الساعه كام دلوقتي الساعه 2 صباحا يا نهار ابيض هي 47 ولا 37 تخيل لو اتلخبطت احنا بنتلخبط في الصلاه تخيل لو اتلخبطت في 10 ها فاضل كام ها 48 49 50 الله اكبر يلا ابتدي من الاول ما هو 50 اقلب النهار واحد ات... متخيل طب خمسة بس وكمان مقصرين فيهم اخس. ده الحساب هيبقى صعب كده قوي يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة دول خمسة مش عايزين تعملوهم ومقصرين فيهم تخيل فينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول موسى كم فرض عليك قال خمس قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال النبي استحييت من ربي مكسوف ان انا اطلب اكتر من كده يقول النبي ورأيت الجنة ودخلت الجنة صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء والمعراج غنية لينا إحنا لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاعد وسط الصحابة فيقول لهم من منكم دخل الجنة فولا واحد طبعا دخل الجنة يعني فعبد الله بن عمر قام رافع ايده قال انا يا رسول الله فعمر بن الخطاب يقول فوضعت يدي على وجهي فضحني يعني دخل الجنة فين ده فقال النبي من منكم شرب من انهار الجنة فقال عبد الله بن عمر انا يا رسول الله فعمر بن الخطاب يقول فوضعت يدي على رأسي كارثة من منكم ذاق ثمار الجنة انا يا رسول الله فالناس مش فاهمة حاجة فقال اخبرهم يا عبد الله فقال يا رسول الله دخلت الجنة بدخولك اليها في المعراج وشربت من أنهارها بشربك منها في المعراج وأكلت من ثمارها بأكلك أنا كأني أكلت وإحنا كأننا أكلنا دخول الجنة النبي كأنه رمز لينا كلها شفتوا الجنة يا أمة محمد استعدوا بقى قالوا فما رأيت فيها يا رسول الله قال رأيت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شوفوا الدوائر اول حاجة ما لا عين رأت ما انت اكيد شفت شوية حاجات بس مش كتيرة مش كده ما شفتش القمر ما شفتش امريكا اللاتينية مش كده لكن اذن سمعت سمعت عن حاجات كتيرة فوسع لك النبي لكن اكيد اذنك ما سمعتش في حاجات ما خطرتش على اذنك لكن ما خطر على قلب بشر وسع قوي الدايرة ها فكر كده عايز ايه في الجنة كذا اقل احلى الجنة احلى والنبي نزل بقى بيقول للصحابة أحاديث يقول لهم أحاديث جميلة جدا يقول لهم بينما أنا أسير في الجنة رأيت جارية تتوضأ عند قصر عظيم فقلت من هذه الجارية ولمن هذا القصر قالوا لرجل قرشي فقلت لمن فقالوا لعمر بن الخطاب فأزحت وجهي عن الجارية الحسناء لما تذكرت غيرتك يا عمر فبكى عمر وقال أمث لي يغار على مثلك يا رسول الله وشاف نهر الكوثر اللي ربنا وعده بيه وقال ما هذا يا جبريل قال هذا نهر الكوثر حافتاه من الذهب كما وعدك ربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شارئك هو الأبتر وشاف إيه كمان شاف بيوتنا في الجنة عاملة إزاي شوف لنا بناء الجنة يا رسول الله بيوتنا شكلها ايه قصورنا شكلها ايه فقال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك المونة اللي بين الذهب والفضة مسك أرقى أنواع العطور وحصباؤها اللؤلؤ الحصى اللي في القصر بتاعك حضرتك لؤلؤ ها ده الحصى بتاعها وسقفها قال سقفها عرش الرحمن لما تبص لسقف بيتك تلاقي عرش ربنا شفتوا الجنة قالوا فمن أدنى أهل الجنة منزلة يا رسول الله قال أدنى أهل الجنة منزلة من يسير في ملكه ألف سنة لا يقطعه قالوا أذلك أدناهم منزلة فمن أعلاهم منزلة قال أعلاهم منزلة الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشي ينظر إلى الله تبارك وتعالى ويكلم الجنة يا إخوانا رأى الجنة صلى الله عليه وسلم وينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط البراق ويأخذ البراق ويعود إلى بيته في مكة يقول فعدت إلى بيتي فإذا بي وسادتي ما زالت دافئة كما تركتها كأن الرحلة قصيرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظت مهموما أخبر قريش أم لا أقول لهم ولا لا وكانت لسه الصورة من الزج صورة الإسراء فمر بي أبو جهل فقال ما لك يا محمد مغموم كده ليه فقلت حدث البارحة كذا كذا كذا كذا كذا كذا حكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت إن جمعت لك قومك أتخبرهم بما قلت ده دي دي دي دي, دي كارثة ده احنا هنضحك قال نعم الجرأة في الحق صلى الله عليه وسلم ما بيتكسفش يا اخوانا ما بيتكسفش يقول اللي حصل مهما كان فجمع الناس ابو جهل هو اول مره ابو جهل يلم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا الى محمد والنبي بيحكي بمنتهى القوه فاللي يسقف واللي يحط ايده في ودانه واللي يطبل على دماغه واللي يصفر واللي يغطي وشه واللي يخبي مش مصدقين حتى ارتد بعض المسلمين لازم في خسائر رغم النجاح فقالوا اكثر واحد نوقع دلوقتي بينه وبينه ابو بكر فيذهبون الى ابو بكر ويقول الكلمه العظيمه ان كان قد قال فقد صدق يقولوا له ازاي يقول لهم اني اصدقه في ابعد من ذلك أصدقه أن الوحي يأتيه من السماء وأصعب مرة أخرى إيه الفرق يعني شوفوا بساطة دماغ سيدنا أبو بكر طب ما هو قصة الوحي أصعب فسمي من ذلك اليوم بالصديق قالوا طب إذا كنت رحت فعلا طب اوصف لنا المسجد الأقصى فالنبي كان ناسي ما راحش إلا مرة واحدة يقول فرفع الله لي المسجد الأقصى فوصفته لهم كأني أراه الآن قالوا طيب احكي لنا أي أمرة تانية فقال رأيت في الطريق قافلة تأتيكم وستتأخر يوم أو يومين علشان حصل في الطريق أنه سرق منهم أشياء فجت القافلة متأخرة يوم ويومين لأنه سرق منهم أشياء قالوا هذا سحرك يا محمد خلصت الإسراء والمعراج خلصت الآية العظيمة هدف القصة كلها ايه هدف الرحلة ايه رموز كتيرة قوي قوي قوي سواء الناس اللي شافهم النبي في السماء سواء أكل مال اليتيم أو أو أو أو الح- أو الزنا أو أو أو كل الحاجات اللي النبي شافها رموز كثيرة أنتم مسؤولين عن الأرض المسجد الأقصى إلى آخر هذا الكلام رحلة الإسراء والمعراج كان هدفها تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن هو يكرمنا بهذا الكلام يعني آه، ندعي ونختم الحلقة بكرة إن شاء الله هيكون بداية التمهيد للهجرة بكرة هيكون النبي بدأ يعرض نفسه على القبائل عايز يهاجر قرر الهجرة نشوف ايه اللي هيحصل بكرة ان شاء الله يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا رب نسألك الجنة يا رب نسألك الجنة يا رب لكل من يسمعنا الآن ويحضر بيننا نسألك الجنة ونعيم الجنة وقصور الجنة وأنهار الجنة والنظر لوجهك الكريم في الجنة ومرافقة النبي في الجنة يا من قد كتبت عندك سكان الجنة من سكان النار أين كتبتنا يا رب أنحن من أهل الجنة فنفرح أم نعوذ بك أن نكون غير ذلك نسألك يا ربنا يا ربنا يا مجيب الدعاء في هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء أن تكتبن من أهل الجنة يا من تستحي أن ترد يدي عبدك خائبتين يا من تقول ادعوني أستجب لكم هذه الليلة اشتقنا إلى الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة ومرافقة النبي في الجنة يا رب ننظر لوجهك الكريم في الجنة متعنا بدوام النظر لوجهك الكريم في الجنة نعوذ بك أن نحجب عن رؤية وجهك الكريم بذنوبنا متعنا بالنظر لوجهك الكريم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نعوذ بك من حر النار نعوذ بك من غمسة في جهنم نعوذ بك من لحظة في جهنم يا رب يا رب اعتقنا ونجنا من النار في هذه الليلة العظيمة يا رب اعتقنا اعتقنا اعتقنا نعوذ بك من غمسة في جهنم ولا لحظة يا رب ولا ثانية يا رب حرم النار على أجسادنا على أجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا حرم النار علينا على وجوهنا وقلوبنا يا رب نجنا من جهنم فإن حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد عليها ملائكة غلاظ شداد يا رب يا رب نجنا من النار اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اعتقنا الليلة اكتبنا الليلة من اهل الجنة واولادنا وازواجنا وابائنا وامهاتنا وكل من نحب على سرر متقابلين في القصور حول الأنهار مع رسول الله مع أبي بكر وعمر وخديجة وسمية مع الأحباب والأصحاب ننعم في الجنة ونسعد في الجنة وتنظر إلينا وتقول لنا عبادي رحمتكم يوم دعوتموني فأدخلتكم الجنة يوم ذكرتم الإسراء والمعراج قد غفرت لكم يومها اذهبوا فادخلوا جنتي يا رب يا رب الجنة يا رب الجنة يا رب الجنة يا رب تعبنا من الدنيا ثبتنا وأعنا حتى نكتب من أهل الجنة يا رب مرر الدنيا على خير يا رب أخرجنا من الدنيا على خير يا رب أخرجنا من الدنيا دون أن تلوثنا الدنيا اجعلنا نخرز نغرس في الجنة أشجارا ونخيلا بذكرك يا رب العالمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الجنة يا رب الجنة يا رب الجنة يا رب آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.